السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل وما زلنا نتكلم عن الدنيا وصفتها في كتاب ربنا عز وجل وما تكلم به حبيبنا صلى الله عليه وسلم ووصف به هذه الدنيا التي نعيش فيها كمعبر إلى الآخرة ذكرنا في الحلقة الماضية أنواع الزينات المختلفة الموجودة في هذه الدنيا وذكرها ربنا في كتابه الكريم وفصل فيها تفصيلا عجيبا ذكرنا في الحلقة الماضية زينة الحمد يعني ايه زينة الحمد يعني الزينة التي اكثر الله عز وجل منها في الارض كي يحمده عباده بعد ذلك كي يحسنوا عبادته كي يحسنوا ذكره كي يحسنوا شكره سبحانه وتعالى نوع الطعام والشراب ونوع اللباس ونوع الامكانيات الهائلة في الارض وجملها اجمل تجميل حقيقة يعني شيء فعلا مبهر ومبدع وعظيم وراقي للغاية وكل ما تعلمت أكتر كل ما اكتشفت خير أكتر في الدنيا وكل ما زادت قدرتك على ال ال الرقي والعظمة في جوانب العلوم المختلفة تكتشف أشياء أنت بتعرف أنك أنت صغير وربنا سبحانه وتعالى قادر وكبير وعظيم سبحانه وتعالى يبقى ده نوع من الزينة اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت والنهارده هنتكلم على نوع جديد من انواع الزينه اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم وذكر ان هذه الزينه لها هدف خاص جدا جدا في هذه الدنيا وهي زينه الفتنه انا ليه سميتها الفتنه لان ربنا سبحانه وتعالى جعلها للاختبار زين لنا ربنا عز وجل امورا معينه في هذه الحياه كي يختبرنا كي يفتننا فيها كي يبتلينا فيها ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا تصريحا في كتابه في أكثر من موضع على سبيل المثال يقول ربنا عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يبقى هنا عمل مقارنة بين أمرين زينة تفتنك وتختبرك يا ترى تلتهي بهذه الزينة عن دورك الرئيسي ولا تنظر إلى الأشياء الأهم والأعظم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا طب هو المال ولا البنون حاجة حرام هي مش حاجة حرام بس الناس ملهية بالمال والبنون عن الباقيات الصالحات ايه هي الباقيات الصالحات كل عمل صالح يبقى في ميزان حسناتك كل عمل صالح لما الإنسان بيموت كما يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لو ما عندكش واحدة من الثلاثة دولت خلاص العمل انقطع ما حصلته في الدنيا من أموال من أراضي من مساكن من كذا من كذا كله خلاص انتهى لا يتبعك في قبرك ما الذي يتبعك في قبرك عملك الصالح وما الذي يستمر في العمل بعد وفاتك صدقة جارية الناس بتستفيد منها بعد موتك علم ينتفع به سواء انت ألفت ولا كتبت ولا قلت ولا ساهمت في نشره عند الناس حتى لو مش انت اللي عامله يعني واحد اشترى كتب ووزع واحد حط كتاب في مكتبة واحد حط كتاب في مجامع علم انه انت في واحد صرف على دار لتعليم الاطفال للقرآن او تعليم الاطفال للدراسة او القراءة والكتابة علم ناس من امية علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذا ولد يستمر في الدعاء فيستمر العمل لل... للانسان الذي توفى فهذه امور غير واضحة في اذهان الكثيرين من الناس فيلتهوا بهذه الزينة وهي زينة حقيقية أشياء جميلة محببة إلى النفس عن دورهم في مرضاة الله عز وجل يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها هذه المقارنة واضحة يا إخواني هكذا في كل آيات القرآن الكريم ذكر أمر الدنيا ووضح في أمر الدنيا أنها في أنواع مختلفة جدا من الزينة زين بهذا النص زين للناس وذكر أنواع مختلفة ذكر زينة النساء وذكر زينة البنين وذكر زينة الأموال بأنواعها المختلفة المال أنواع كتيرة جدا وأصناف كتيرة جدا قناطير مقنطرة من الذهب والفضة خيل مسومة أنعام حرث كل الكلام ده وذلك متاع الحياة الدنيا وبعدين والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم وذكر أمر الآخرة فهذه النوع من أنواع الزينة هي نوع من أنواع زينة الابتلاء هي أنواع كثيرة جدا في الدنيا أشهرها ثلاثة أشهر هذه الأنواع ثلاثة المال والنوع الثاني البنون والنوع الثالث النساء حتى في الآية اللي قلناها من شوية زين للناس ذكر فيها سبحانه وتعالى أول حاجة النساء زين للناس حب الشهوات من النساء وذكر والبنين الأولاد وذكر الأموال بأنواعها وأصنافها المختلفة المال والبنون زينة الحياة الدنيا الحلقة ديت إن شاء الله هنتكلم فيها على زينة المال ولو لقينا شوية وقت ممكن نتكلم على زينة النساء أو زينة البنين المال المال ربنا سبحانه وتعالى جمله وزينه عن عمد يعني المال الناس كلها بتحبه كل الناس تنظر إلى المال نظرة تقدير ونظرة إجلال ونفسها تحصل أموال الدنيا جميعا هكذا وصف ربنا عز وجل راجع سورة الفجر وتحبون المال حبا جما انظر إلى كلمة جما هذه من غير ما تكون فاهم معناها بثقلها اللغوي هكذا تفهم ان مقصود بها حبا شديدا عميقا متغلغلا في سويداء القلوب الناس كلها كده اللي معاه مليون جنيه واللي معاه 20 مليون واللي معاه 20 مليار بيحب المال وعايز يزوده وزي ما احنا عندنا دايما في مصر نقول البحر يحب ايه يحب الزيادة وعايز دايما ما, ما يشبع الانسان ابدا من المال يقول ربنا عز وجل قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورة وقلنا الآية دي قبل كده وشرحناها في حلقة من الحلقات الماضية وأقف عند حديث من أحاديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا فيه صورة عجيبة جدا لهذا التقتير ولهذا الحب للمال الذي وصف في الآية لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لو كان لابن آدم واديان من ذهب تخيل هذا المنظر لو انت ليك واديين من ذهب الوادي هو ايه الوادي الوادي هو السهل بين جبلين ادي جبل وادي جبل والمساحة اللي في النص بين الجبلين كلها ذهب ليك ولو حتى كيلو واحد يخليك طول عمرك ملهي عن حياة الناس لكن ده مش بقول لك كيلو ولا اتنين كيلو ذهب ده وادي مليان ذهب وادي واحد لا واديين لو كان لابن ادم واديان من ذهب هتعمل ايه يا ابن ادم لو معاك واديين ايه امنيتك ايه احلامك يا ترى تبني مساجد تبني دور رعاية ايتام تنفق في سبيل الله تدفع للجهاد في سبيل الله في فلسطين في العراق في الشيشان في غيره تعمل ايه بالاموال ديت لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثا انا لو عندي واديين ذهب هتمنى ان يكون عندي واحد ثالث وساسعى لذلك طب انت لو قعدت تصرف طول عمرك انت واولادك واحفادك مش هتخلصوهم لا برضه البحر يحب الزياده وده رايح يشتغل تاني عشان يكتر ويكتر ويكتر لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى اليهما ثالثا ثم قال ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب هيفضل مش شبعان من الدنيا ومن المال الى ان يموت الى ان يدفن في قبره ويتوب الله على من تاب شوفوا التعليق الاخير ده الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب مع ان الاموال دي حلال لكن ألهتك عن دورك الرئيسي الذي من أجله خلقك الله عز وجل دور العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولذلك يعتبر أن انغماس الناس في هذه الدنيا بهذه الصورة هو لون من ألوان الأمور التي أو ألوان المعاصي التي ينبغي للإنسان أن يتوب منها أنت وإن كنت شغال في شغلانة حلال أنا شغال مثلا هنفترض طبيب ولا مهندس ولا تاجر شغال من ساعة كذا للساعة كذا في عمل حلال انت بتتاجر في بضاعة حلال تاخد فلوس حلال تصرف فلوس حلال كل امورك حلال الحمد لله شغال نجار شغال بقال شغال جزار اي شو حلال شغال ما شاء الله طب والظهر لما جه ادن عملت ايه هذا العمل الحلال يا ترى الهاك عن صلاة الظهر في موعده ولا لما جه صلاة الظهر اخرتها ساعة واثنين وثلاثة لحد ما الوقت انصرف لما انت شغال ما شاء الله من الساعة 8 للساعة 5 وبعد 5 روحت البيت كلت لقمة وريحت شوية ونزلت تاني تشتغل من الساعة 7 للساعة 12 وعمال تحصل في أموال هنا وهنا وهنا وما شفتش والديك بقالك أسبوعين ثلاثة وما صلتش رحمك بقالك أسبوعين ثلاثة لما أنت شغال طول اليوم لحد الساعة 1 2 بالليل ورجعت البيت متهالك مش قادر قمت ظابط المنبه على الساعة 8 عشان ميعاد الشغل بكرة ومش واخد بالك ان في الساعة 4 او الساعة 3 صلاة فجر ما ظبطش على المنبه اين الدنيا انت اه شغلك كله حلال ما شاء الله والناس تقعد تضحك على نفسها وتقول لك العمل عبادة العمل عبادة العمل عبادة عشان تصرف كل اعمال الاخرة الاخرى عن حياتها وتبقي فقط باب المال اشمعنى يا اخي مش عايز تخش الجنة الا عن طريق اكتساب الاموال الحلال ما عندك وسائل كتيرة اذا في هوى في النفس فربنا طب ايه اللي يخليني اشتغل في المال بهذه الصورة ربنا جمله وجمله كما قلنا في اول الحلقة عن عمد جمله زينه في عينين الانسان وحبب الانسان فيه عشان في الاخر يقول لك ها هتعمل ما اريده او تفعل ما تريده انت هذا الخيار هنتعرض ليه كتير جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها عد علينا الثمان أشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين هيحطك ربنا سبحانه وتعالى في الاختبار هيحطك مرة واثنين وثلاثة وعشرة والف ومية لح... لحد ما تموت وانت في هذا الاختبار تحب الله عز وجل اكثر ام تحب اموالك اكثر واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها الكلام ده مش سهل يا اخوانا الصحابة مرة قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلت تجارة والرسول بيتكلم تخيل انت لما الرسول بيدي درس والصحابة قاموا سايبين وقايمين للتجارة اللي جت اموال جت الى الدنيا جت الى المدينة المنورة فانطلقوا اليه وتركوا الحبيب صلى الله عليه وسلم واذا رأوا لا انزل الله الله عز وجل قوله واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة التجارة دي حرام التجارة حلال بس سابوا مجلس العلم وانتقلوا الى التجارة شاف قدرهم ان مجلس العلم اقل في عينهم من التجارة احنا لما بنيجي حتى على سبيل المثال تاخد دورة في الكمبيوتر دورة في اللغة الانجليزية دورة في التسويق دورة في كذا والله انا كان عندنا محاضر جاي من امريكا بيدي محاضرة المحاضرة الحضور المحاضرة الواحدة ب 2000 جنيه ب 2000 جنيه وفي ب 3000 وفي ب 5000 وبالدولار كمان ساعات مش بالجنيه بهذه الارقام الضخمه الهائله عشان تطلع محاضره ساعتين او ثلاث ساعات بس هتتعلم فيها ايه التسويق هتتعلم ازاي تبيع البضاعه بتاعتك طيب مدرس القران بتدي له قد ايه ده لو قال لك 100 جنيه في الشهر تقعد تجادله لا خليها 70 70 خليها 80 في الشهر كله وخليها وتتحط الشروط بتاعتك وتغير واحد والتاني و عشان السعر وعشان الفلوس و ليه انا مدي تعليم القرآن كده ومدي تعليم التسويق كده ليه البون الشاسع ده هيفيدني في الآخرة وده هيفيدني في الدنيا كم واحد من المسلمين يحسن قراءة القرآن الكريم بقواعده القرآن الكريم مش زي الجورنال أقراه كده زي أي حاجة ليه قواعد معروفة قواعد ترتيل وتجويد معروفة نقلت نقلا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعلمه لازم ارتل القرآن كما كان يرتله رسول الله صلى الله عليه وسلم هياخد مني جهد الكلام ده هياخد مني وقت هياخد مني فلوس بس الناس مش لاقيه الكلام ده ليه مش لاقياه لانها مشغوله في الامور التانية طب انت ليه لقيت وقت تاخد فيه دوره في الاعمال في, الد- في الامور اللي هتخليك تشتغل في الدنيا اكتر عشان اشتغل في وظيفه احسن واخد راتب احسن لما كنت في آه، امريكا وبدي بعض ال- الدروس هناك باللغه العربيه كان الباكستانيين والهنود والماليزيين وغيره بيزعلوا يقول لك والله احنا عايزين الدروس باللغه الانجليزيه عشان احنا نستوعب الدرس اقول لهم صح المفروض ان انتوا تتكلم يتكلم معاكم واحد بلغتكم بس انتوا ليه ما تعلمتوش عربي ليه ما تع... هو انت لغتك الاصليه انجليزيه مش انت لغتك الاصليه كانت اردو باكستاني ولا كانت لغتك اللي زي ملاي مثلا لو كنت بماليزيا ليه ما تعلمتش اللغه العربيه لان هو اتعلم اللغه الانجليزيه عشان المعاش فصرف جهده ووقته ودراسه عشان يتعلم اما لغه القران الكريم اللي هيعرف بها دينه ما كانش عنده الحرص الكافي ان هو يتعلمها الموضوع كبير قوي يا اخوانا احنا بنفرغ فعلا اوقات لكي نلتهي في الزينة التي زين الله عز وجل بها الدنيا اختبارا لنا وننسى ما خلقنا الله عز وجل من أجله الموضوع في تفصيل نأتي له بعد الفاصل فابقوا معنا عابر سبيل
هذا البرنامج برعاية
عابر سبيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل الفاصل كنا بنتكلم على زينة الفتنة ان ربنا سبحانه وتعالى زين لنا امورا في الدنيا حتى يختبرنا هل نقدم حب هذه الامور على حبه سبحانه وتعالى فنصرف الاوقات فيها اكثر مما نصرف الاوقات فيما اراده الله عز وجل هل نصرف هذه النعمة في مرضاة الله عز وجل او نصرفها في غير مرضاته سبحانه وتعالى واتكلمنا على احد اهم هذه الفتن او اهم هذه الزينات وهي زينة المال يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكل امة فتنة كل أمة من الأمم أمة الإسلام أمة النصارى أمة اليهود أمة الهنود أمة الصينيين أي أمة ليها فتنة لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال وفتنة أمتي المال الفتنة التي يقع فيها غالب أفراد الأمة الإسلامية قضية المال ناس كتير الحمد لله ما تسر... ما, ت... ما تزنيش ناس كتير الحمد لله ما تقتلش ناس كتير الحمد لله ما تشربش الخمر لكن الكل او المعظم واقع في مشكلة المال هذا وزي ما قلت مرة واثنين وثلاثة لا اقصد بذلك المال الحرام لكن اقصد حتى المال الحلال بنلتهي به عن عبادة رب امين سبحانه وتعالى بالطريقة التي شرع العبادة مش بس شغل مش بس اكتساب رزق العبادة ده موجود جواها اكتساب الأموال موجود جواها والإنفاق على أهلك وعلى أولادك وعلى نفسك وعلى كل ده كله موجود لكن جواها برضو العبادة صلاة وصيام و... وجهاد في سبيل الله وكلمة حق تقال وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وحفظ قرآن كريم والقراءة في العلوم الشرعية ومجالس علم تحضرها ما كل ده دين برضه فليه مش لاقي له وقت ولا وقت للتاني لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال عشان كده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه كان يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر الضراء المشاكل والقتل والتعذيب والبطش والإرهاب ومصادرة الأموال استحملنا الحمد لله رب العالمين لما جات لنا الأموال فتنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر وده كلام مين كلام احد العشرة مبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه هل الكلام ده بيقعد لمرحلة معينة هل مثلا الشباب هم اللي مقبلين على حب المال والواحد لما بيكبر بيعقل الحمد لله ويفهم دوره في الحياة او على الاقل بلاش انه يعقل قرب من موته فيبتدي يحسب حسابات تانية ابدا والله لحد اخر لحظة من لحظات الانسان وهو ماسك على الدنيا ماسك على الدنيا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث شاب قلب الشيخ على حب اثنتين الشيخ الراجل الطاعن في السن الكبير شاب على حب اثنتين زينة الدنيا المال وطول الحياة طول الحياة الفلوس أكتر حاجة يحبها شاب قلبه على ذلك الأمر مهما طال بيه العمر بيحب حاجتين المال الدنيا زينة الدنيا المال وطول الحياة عاش 70 سنة 80 سنة 90 سنة عنده أمل أنه يعيش أكتر حصل أموالا هائلة عنده أمل هيجيب أموال أكتر هتعمل بقى إيه الأموال ديت هتعمل بقى إيه ده في ناس سبحان الله والله تكنز من الأموال حتى تحب جمع المال لدرجة أنها لا تنفقه على نفسها ولا على أولادها تقعد تكنز فيه تكنز فيه تكنز فيه ياما شفنا ناس ماتت وعاشت ظروف صعبة في حياتها واكتشفنا عندما مات إن عندها ملايين ليه بيحب المال فتن بهذا المال ما أنفق في سبيل الله ما فعل مثل ما يفعل الصالحون السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كان كل ما يجي لها مال تخرجه وناسية تماما نفسها وخلي بالك هي مش متعمدة كده ده هي بتتصرف تصرف فطري تماما يعني ايه فطري يعني هي مركزة تركيز واضح جدا جدا مع الآخرة لدرجة ان لما بتجيلها اموال ما بتفكرش الا في الاخره فبتخرجها اتعلمت من موقف كان مر بيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عندهم شاه وقعدت تتصدق تتصدق تتصدق وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم سالها ماذا بقي من الشاه يا عائشه فقالت ذهبت كلها الا كتفها ذهبت كلها الا كتفها الكتف فقط هي اللي بقيت ولكن كل شيء ذهب فقال صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها الا كتفها بقيت عند الله عز وجل واللي احنا هناكله ده هو اللي ذهب هو اللي راح هتاكله وتستمتع بيه شويه وتدخل تفرغه في الحمام وانتهى الموضوع على كده وراحت عليك الوجبه ديت والناس اللي اكلتهم الفقراء والمساكين واطعمت هذا وذاك هذا هو ما يبقى عند الله عز وجل مرت الايام ومات الرسول صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه جات لها برضه الشاه وعايزه توزعها فجابت الجارية بتاعتها وقالت لها خدي ابعتي لدار فلان وابعتي لدار فلان وابعتي لدار فلان وترجع لها الجارية تاخد لها حتة لحمة جديدة واديها الحتة الفلانية واديها الحتة الفلانية لحد ما وزعت اللحمة كلها في اخر اليوم الست بتقول لها الجارية بتقول لها لو ابقيت لنا شيئا من اللحم يعني احنا كنا احنا برضه ناكل زي ما الناس كلها بتاكل لو ابقيت لنا شيئا من اللحم فقالت لو ذكرتيني لفعلت كنت قولي لي انا كنت خلي حته انا نسيت نسيت نفسها تماما يا اخواننا ويا اخواتنا وهي عماله تتصدق في سبيل الله عز وجل ما كانت تستصغر امرا ابدا من امور الانفاق مهما كان ما حدش يقول انا فقير ما حدش يقول والله انا فقير كل انسان يستطيع ان ينفق السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها انفقت في يوم من الايام عنبه عنبه ايه عنبه يعني واحد مسكين خبط كان بتاكل عنقود عنب ما عادش فاضل في عنقود العنب الا عنبه واحده فلما خبط المسكين قال لها عايز صدقه دورت في البيت ما لقتش حاجه غير العنبه اللي فاضله قامت مديها له الجاريه برضه طلعت ادت ال- ال- العنبه ديت للمسكين ودخلت الجاريه قالت لها يا يعني ام المؤمنين هذه العنبه ما تغني عنه هتعمل ايه العنبه ديت قالت لها انظري ما فيها من ذرات انظري ما فيها من ذرات يقول ربنا عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى هذه الشفافية والدقة عاملة حسابها عندما كانت تتصدق بالدرهم رضي الله عنها وأرضاها كانت تعطره تحط عطر فوق الدرهم وتقول لجاريتها إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد العباد بهذا فتريد أن تتلطف في إعطائه سيقع في يد الله الله عز وجل الله عز وجل هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سبحانه وتعالى فواخد هذا المعنى فبتطهر ال- الدرهم وبتعطره قبل ما تسلمه هدية للفقير وانا اعرف ناس كتيرة جدا لما بيحب يطلع صدقة بيجيب فلوس جديدة ويطلعها فلوس نظيفة وفلوس متلمعة اه الخمسة جنيه الجديدة هي نفس قيمة الخمسة جنيه القديمة بس هو يريد أن يسعد هذا الذي يعطيه ويتخيل أنه يعطي الله عز وجل قبل أن يعطي الفقير هذه روح شفافة ناس استطاعوا أن يقهروا أنفسهم وهم يتع- يتعاملون مع قضية المال المال حلال الحمد لله جاي من حلال ورايح في حلال لكن عمر المال ده ما ألهاه عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى إنما على العكس استخدم هذا المال في تحسين صورته أمام الله عز وجل استخدم هذا المال في حسن عبادته لله عز وجل استخدم هذا المال في شكره لله عز وجل سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم واقف مرة مع حكيم بن حزام بعد غزوة حنين وعمال يوزع في الأموال صلى الله عليه وسلم وزع غنائم حنين ادى لده وادى لده وادى لده جه حكيم بن حزام حكيم بن حزام يا اخوانا هذا الشريف من اشراف قريش رجل عظيم جدا جدا وتاجر كبير وعنده اموال كتيرة لكن لسه اسلم حديثا ما تربى على هذه المعاني مفتون بفتنة الدنيا وفتنة المال وهو راجل عظيم كده وغني وكبير شاف الرسول بيوزع اموال ما استحاش ان هو يروح يمد ايديه ويطلب يا رسول الله اعطني اديني من هذه الاموال يا اخي انت كريم وانت عظيم وانت عندك اموال وانت شريف وانت وجيه في قومك ما تمدش ايديك لا ما قدرش لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع هذا العطاء الضخم راح قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعطني فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الابل 100 من الابل انت متخيل هذا الرقم 100 من الابل دلوقتي الجمل بكام الجمل بحوالي 20000 جنيه يعني لما تقول 100 من الابل بتتكلم على 2 مليون جنيه في زماننا دلوقتي اداله في لحظه كده في ناس اصلا يعني تعيش في الصحراء وقيمة الإبل عندها غالية جدا وثمينة جدا ومهمة جدا مش بس في التجارة في السفر في العزوة في القيمة في الهيبة عند الناس لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة جعلوا الفدية التي يعطونها لإنسان يأتي به 100 من الإبل هذه تساوي عندهم رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأس الصديق رضي الله عنه وأرضاه فدلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم بيديها له كده 100 من الإبل وكانت الدنيا لا تمثل في عينه شيئا صلى الله عليه وسلم يعطي هكذا عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم فاداله 100 من الإبل الراجل لما خد ال 100 من الإبل يعني اتلخبط واتجنن وعقله راح وان هو سبحان الله يعني من الناس ال- الكبيرة قوي والعظيمة قوي لكن اول ما خد المية اتلخبط قال له يا رسول الله قال نعم قال اعطني تاني بعد ما خد مية الله ده الموضوع سهل قوي ده انا كل ما امد ايدي واطلب بيديني فاعطاه طلب إيد قال له اعطني مرة ثانية فاعطاه مئة من الابل ثانية 100 واحدة تانية دي كده 4 مليون جنيه في لحظة واحدة فقال يا رسول الله اعطني الثالثة فأعطاهم مئة من الإبل الثالثة الحديث صحيح في البخاري رجعوا ثلاث مرات يديله كل مرة مية ادي 300 من الإبل بما يوازي 6 مليون جنيه في زماننا في لحظة واحدة ثم قال له صلى الله عليه وسلم خلوة شغلانة بقى كل شوية 100 من الإبل 100 من الإبل قال لك بقى يخلص كل الإبل على حكيم بن حزام قام مديله درس صلى الله عليه وسلم قال يا حكيم اسمع هذا الدرس أخي وأختي المشاهد والمشاهدة يا حكيم إن الدنيا حلوة خضرة انا عارف وعذرك المال ده شكله جميل حلوة خضرة مزغللاك انا عارف ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون يا حكيم من اخذ هذا المال باستشراف نفس او في ال- في البداية قال من اخذ هذا المال بسخاوة نفس سخاوة نفس يعني ايه يعني بعزة بكرامة مش عايز يذل نفسه للناس ما بيمدش ايده لده ولده ولده في ناس طول اليوم مد ايديها للناس تسأل ده وتسأل ده شوفوا في مصر في شوارع مصر شوفوا اشارات المرور شوفوا الناس اللي بتشحت ليل نهار وبتشحت الاشارة ديت من سنة واثنين وثلاثة وعشرة هو وظيفته مشحات في الحتة ديت مش مثلا كان عنده ظرف من الظروف فاضطر انه يشحت وبعد كده عدى الظرف لا هي شغلته كده يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ليه الكلام ده كله انه يسأل الناس يظل الإنسان يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم تتساقط ل- لحوم وجهه أمام الله عز وجل لأنه كان يسأل الناس إلحافا كل ما يروح واحد يسأله يسأله يسأله في ناس كتيرة متعودة على الكلام دوت وما تستحي من هذا الفعل لكن في ناس عندها عزة وكرامة فبيقول له خلي عندك كرامة من أخذ هذا المال بسخاوة نفس بورك له فيه آه شوف الجمال لما تاخد فلوسك بعزة وما تذلش نفسك اطلبوا الأمور هذه بعزة فإن الأمور تجري بالمقادير اتقوا الله وأجملوا في الطلب لما تعمل هذا الموضوع ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في هذا المال اتقوا الله وأجملوا في الطلب من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باستشراف نفس باستشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وكان كالذي يأكل ولا يشبع اللي بيذل نفسه مستشرف الأخذ هذا عمال يطلب يطلب يطلب عمره ما هيشبع وهذا المال لن يبارك فيه ربنا يديني 100 جنيه بسخاوة نفس ما شاء الله تقعد معايا يوم واثنين وثلاثة واربعة ويديني ألف جنيه باستشراف نفس وانا كنت طالبها وذلت نفسي اتفرتكت الألف جنيه وراحت لا بركة فيها ولا ثمرة فيها الكلام ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه عندما استمع إلى هذا الدرس أم رجع المية التالتة ومرجع المية التانية رجع 200 من الإبل واحتفظ بالمية الأولى وقال والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك شيئا أرزق يعني أنقص يعني لا أنقص أحدا بعدك شيئا من ماله لا أطلب من أحد شيئا مطلقا طيلة عمري بعد ذلك الكلام ده بيقوله هو لسه مسلم حديث بس اتعلم الدرس وفهم الدرس وفهم المعنى وفهم قيمة الدنيا بالقياس إلى إلى قيمة الآخرة وبعد كده يا اخوانا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى امور المسلمين ابو بكر الصديق وجاءت الاموال الى المدينه المنوره جاءت الاموال من الشام وجاءت الاموال من العراق ومن فارس ومن البحرين ومن اليمن كتمه الفلوس فبدا سيدنا ابو بكر يوزع على الناس وكان ممن وزع عليهم حكيم بن حزام فرفض رضي الله عنه وارضاه وقال لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرزق أحدا بعده شيئا ورجع له الأموال قال له ده حقك قال له أنا مش عايز أنا تاجر وزع على المحتاجين وزع على الفقراء أنا مش محتاج واشتغل في تجارته ومرت الأيام ومات الصديق رضي الله عنه وارضاه وتولى عمر بن الخطاب وكثرت الأموال أكثر وأكثر وكان عمر بن الخطاب يقسم على الناس وكان ممن يقسم عليهم حكيم بن حزام فكان حكيم بن حزام يقول له نفس الكلام سيدنا عمر بن الخطاب يقول له لا هذا حقك ولازم تاخده يقول له والله ما هاخده انا خلاص اتفقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت على هذا الاتفاق لن اخالف هذا العهد فيروح سيدنا عمر يضع الاموال في بيت مال المسلمين ويقول للناس ايها الناس انظر الى حكيم هذه امواله عرضته عليه فابى ان ياخذها عشان ما حدش يتهم الدولة ويتهم عمر ان هو خد فلوس حكيم بن حزام فبيخلص ضميره وبيخلص ذمته لكن حكيم مش عايز ياخد المال فعلا وما خدوش لما كان سيدنا حكيم بيركب الجمل وكان يقع منه الصوت اللي ماسكه الكرباك اللي في ايديه بتاع الجمل يقع على الارض ما يطلبش من حد ماشي في الشارع ان هو يجيب له هذا الخطام او هذا الصوت انما ينزل من فوق الجمل يجيبه عشان ما يطلبش من حد حاجة خلاص بقى عزيز النفس وتعلم الدرس وراجع قصص الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وتعاملهم مع المال هتفهم هذا المعنى فهما جيدا والوقت لا يتسع لشرح تفاصيل هائلة موجودة في حياة سيدنا عثمان بن عفان سيدنا طلحة بن عبيد الله سعد بن عبادة أبو الهيثم بن التيهان الزبير بن العوام غيره وغيره وغيره كرام الصحابة والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وسيدة زينب بنت خزيمة أم المساكين كما كانت تسمى وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا ما كانت الدنيا تمثل في عينهم شيئا المال الذي هو فتنة الأمة استطاعوا أن يسخروه في شكر رب العالمين وفي ذكره وفي حسن عبادته هذا ما نريده من الناس أن تعمل في الدنيا وتكدح وتكسب الأموال لكن لا يصرفها هذا المال عن طاعتها لله عز وجل ولا يصرفها هذا المال عن حسن عبادة الله عز وجل ولا تصرف هذا المال فيما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى بل تسعى لوجوه الخير وما أكثرها أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته